احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين اما بعد فهذا مشيئة الله عز وجل والدرس الرابع في شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري ابن حجر رضي الله عنه رضي الله عن السلف الصالحين الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فندعو في بداية هذه الجلسة عسى أن تكون ساعة من ساعات الإجابة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما اللهم فك الكرب عن المكروبين كل الدين عن المدينين اصلح حوائجنا وحوائج المحتاجين ارحم امواتنا واموات المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اهلك اعداءنا يا رب العالمين اللهم خذ بابنائنا وبناتنا في الامتحانات يا اكرم الاكرمين اللهم ابعد عنهم شياطين الانس والجن اللهم اصبهم وايانا الى ما تحب وترضى واجعل كل هذا خالصا بوجهك الكريم اللهم تقبل به موازيننا يوم القيامه اللهم اختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا توقفنا في الدرس الماضي عند الحديث عن الوقت وختام صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم ده في الحلقتين الثانية أو الأولى والثانية في الحلقة أو في الدرس الثالث توقفنا عند أخلاق الحبيب المصطفى ووصف آه لما جاء على لسان ابي سفيان من تساؤلات هرقل آه ملك الروم بابي سفيان عن اخلاقه صلى الله عليه وسلم وراينا ان النبي شهد له ثلاثه شهد له اعداؤه بالحق وبالخير وشهد له الواقع الذي لمسناه في التاريخ وشهد له احزابه من صحابته صلى الله عليه وسلم وتكمله صغيره في دقيقه واحده لهذا الموضوع عشان احنا عرفنا شهاده الواقع وعرفنا شهاده الاعداء ودائما العدو اذا شهد فانما كما يقول الحكيم العربي والحق ما شهدت به الاعداء اما الاعداء او العدو بتاعك او اللي بيكرهك يصفك بالخير فلا بد ان هذا هو الرد الحقيقي لما انت عليه ثم احبابه قد يقول قائل ان الصحابه كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشهاده بتاعت المحب ما تنفعش زي تماما حضراتكم شهاده الاب لابنه ما ينفعش الاب يشهد ايه؟ لابنه ولا الابن يشهد لأبيه ولا الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها ليه؟ لأن الشهادة هنا داخل فيها الهوى داخل فيها إيه؟ الهوى أنت مش ابنك ها؟ يبعتوا لك في المدرسة ابنك ضرب زميله ليش ممكن؟ أول ما يوصل الخبر مش يعني تقول طب السنة المسؤولة لا مش ممكن ليه؟ ابنه هذا ما يجي على حد ده صار فرح بالجاموس ده انت اللي بتقوله خلي بالك روح انت للاسف بتحكم حكما مسبقا قبل ان تذهب وده غلط في حد ذاته غلط امال الصح ايه؟ روح الاول وشوف القضيه وبعدين نفرض ان الولد اللي ضرب ابنك او اللي ضرب ابنك ابوه رفع عليه قضيه في المحكمه طلع صاحب البيت طلع جارك السيد طلع مديرك في العمل طلع المرؤوس اللي تحت ايدك اي المهم بينك وبينه مشكله ووجدت ان ابنك هو المخطئ اصل في اللغه العربيه في مخطئ وفي خاطئ المخطئ هو الذي يخطئ لا عن قصد يعني الواحد يبقى مخطئ يعني غلط ايه؟ غصب عنه ورفع عن امتي الخطا والنسيان وما تكره عليه الخطا اللي هو ايه؟ مش واخد باله منه يعني مش متعمده اما الخاطئ هو المتعمد للخطا انك كنت ايه؟ من الخاطئين كانت متعمده امراه العزيز ولا كانت مش متعمده؟ متعمده مع سبق الاصرار والطرف بتعمد وسبق اصرار للمعصيه فقال الله عنها على لسان يوسف او على لسان القائل استغفري لذنبك انك كنت من الايه؟ من الخاطئين. فالخطا هنا الخاطئ يكون عن تعمد والمخطئ يكون عن ايه؟ عن غير تعمد. عن غير ايه؟ تعمد فالله اغفر لنا خطانا وعمدنا يا رب العالمين. والحديث يقول مبشرا ايانا الغلابه اللي في حالتنا لو لم تخطئوا او ان لم تخطئوا فتستغفروا ليذهبن الله بكم ثم ياتي باقوام يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم بس يعني الانسان مننا لما لما يغلط مره يتوقف ما يستمرش ما يتعداش ال- الحدود لا غلط مره توب الى الله ربنا تموت على هذه التوبه اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها يا رب العالمين فنفرض ان هذا الولد الذي ضرب ابنك او ابن الضرب عدو لك ووجدت ان ابنك هو المخطئ هل عداوتك لابي الولد ثاني تمنعك عن قول الحق من الواجب لا لكن للاسف بتمنعك لخلل في العقيده عندك والله يقول لك ولا يجرمنكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ها الاعدلوا هو أقرب للتقوى ياه. يعني كراهيتي لإنسان لا تمنعني من قول الحق حتى وإن كان الحق معه ورأينا هذا اليهودي الذي ادعى سيفا لعلي علي بن أبي طالب عنده سيف وقع منهم في المعركه اخذوا اليهود سيدنا علي بيقول له السيف قال لا هو سيف الله يتفق ازاي ازاي اني اخذته من رسول الله قال لا يا امير المؤمنين انما السيف سيف وهناك قاضي ها مش بيقول لك فيه آه، في في قضاء في البلد في قانون انت معايا قاضي وشريح تعالى قول له قاضي دخل امير المؤمنين واليهودي مش مسلم يهودي على شريح القاضي رضي الله عن الجميع فلما دخل او دخل قال له يا ابا الحسن انت عارف وقت راح دخل قاعد جنب مين؟ جنب شريح قال يا ابا الحسن اجلس بجوار خصمك مش انت تعرف امين الشرطه تحط رجل على رجل معاه جنب المكتب وجارك يفضل واقف يقول له اقف اه لازم يعلموه بس مين اللي هيعلم؟ ها؟ المهم خلينا مع سيدنا علي انا مع مين؟ مع خصمه اليهودي هو امير المؤمنين اكبر رب البلد ويهودي ده واحد من ال... مش اليهود دلوقتي اللي هم فارين علينا لضعفنا وبعدنا عن الاسلام ده اليهود التعبان اللي عايش في المدينه نعم بس واقف دي ايه الحكايه؟ قال علي هذا السيف سيف يا قاضي المسلمين قال له اين القضيه؟ قال يستحيي اليهودي اليهودي بيقول يستحيي فقال شريح يا امير المؤمنين امعك شهود قال نعم ائتني بشهودك هل هذا الحسن والحسين ها، سيدة شباب اهل الجنه اللي تركوا في بيت النبوه اللي كانوا بيركبوا على ظهر الحبيب صلى الله عليه وسلم ها قال يا امير المؤمنين شهادتهما لا تصبر الله الله الله الله شهادة حسنة تستاهل ما تدفع وما تدفع شهادة ب 50 قرش قدام المحكمة ها؟ يا باشا 50 قرش دلوقتي يعني كنت على الدعاء يعني بتوع زمان كان عليه 5 جنيه ولا في شهادة المهم الدولارية انا ما تحسبها بقى مثلا له الكرامة مثلا لا الكرامة الله شهادة الفرع كما علمتمونا مش رايح اللي بيقول انتوا معلمينا شهادة الفرع ما تصحش ايه؟ لأصله هناك شهود اخر قالوا لا يخرج قال له يا امير المؤمنين البينة على من ادعاه واليمين على من انكره اليهود بيقول بتاعه والملك بيطلع يوم السيف في ايد مين؟ السيف من اليهود فاليهود تبسم كده و أم. راح خارج ضميره نغم عليه لغايه الباب راح راجع الامير المؤمنين يقاضي رجلا من اهل الذمه من رعاياه امام قاضيه يعني القاضي ده مين اللي معينه؟ المسلمين مش امير المؤمنين امام القاضي ده هو فكر اليهود ان القاضي ده متعين ايه؟ بقرار من امير المؤمنين لا انما ايه مين اللي معينه؟ المسلمين اللي معينينه ها؟ فيحكم على امير المؤمنين ان هذه والله هي اخلاق النبوه انما السيف سيف امير المؤمنين وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. شوف مسلك حق من قاضي مسلم دخلت واحد في الاسلام. دخلت واحد في الاسلام. الله انا دخل ورا الرجل كم واحد بعد كده خير. ليه؟ لان احنا يجب ان نستمسك بكتاب الله. يعني خلي بالك. فالمؤمن يجب عليه ان يعرف ان شهادة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها هوى، ليه؟ مع كانوا بيحبوه وشهادة المحب انت بتقول انت لا تؤمن يقول لي شهادة المحب ما تذبحش لحبيبه. دلوقتي ابنك يبقى شكله يخوف مثلا يعني حضرتك ولا بنتك البص بص بس دمها خفيف ها المصري دمه خفيف او يقول لك ايه هو مش عايز مش عايز يقول البنت شكلها وحش بقى مفيش حاجه اسمها تتلوح دي خلقه الله عز وجل بس بس ده مخلوق ولا لا؟ تلعب بعمل تلعب مفيش احلى من كده ده بتقول الامر قوم وانا على الكفاح عمال يقول انتوا كده يقول لك القنفذه بتشوف اولادها على الخير تقول ده راجل موقوف خير احنا نشوف اللعبه الامر البشريه اللي بنقولها القنفذه ده لما تشوف اولادها ها شريكه بتنفع ما تنفعش ها لكن يا المرض يعني لكن اتباع رسول الله يختلفوا عن الايه؟ عن شهاده صحيح هم محبين لرسول الله يحبوا الرسول لكن كانوا من الرجاحه في العقل ما لا يستطيع احد ان يضحك عليه ليه؟ لان سيدنا رسول الله كان صادقا في كل امر فلم يجدوا كلمة قالها خالف فيها كلامه قوله آه، فعله فهو يجوز كلام يقوله ويفضل ايه؟ ويعمل كلام تاني. فوجدوا صدقه في القول والفعل فكانت شهادتهم له بصدقه ونبوته ثم بعد شهادة الخصوم وشهادة الواقع وشهادة الأتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأتينا أعظم شهادة وهو شهادة خير الشاهدين سبحانه وتعالى حينما قال له وإنك لعلى خلق عظيم ودي أعلى إيه؟ اعلى شهاده ينالها انسان في التاريخ كله نالها الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم النهارده بقى ان شاء الله احنا طبعا اتفقنا في اول حلقه ان احنا مش هناخد كل حديث وانما ناخد من كل باب بعض الاحاديث التي ايه تؤدي الغرض تعالى النهارده كلام الوحي الاول خلصناه او خدنا منه حديثين ثلاثه طبعا في نبدا في باب الايمان وده من اهم الابواب اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين يا رب العالمين حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر العقبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الايمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان يا سلام على كلام سيدنا رسول الله كلام لا يعلى عليه نتكلم شوية عن أبي هريرة راوي الحديث لازم راوي الحديث ده مش عندنا الكلام بتاع سيدنا الحديث ابو هريره فرغه الله للعلم ربنا اداله السعه من الوقت ان يتعلم من رسول الله واتفقنا فيما قبل اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك انظر فيما اقامك لما تحب تعرف مقامك عند الله تكون حظك فين نفرض وقف والعياذ بالله على طالب قمار ولا سبحان الله العظيم محدث ببنك ربوي وبتبحث عن عمل اخر والعياذ بالله رب العالمين واحد بيفضل ورا اخر تعقبه فين ده؟ ها؟ في معدن الطين؟ ها؟ سبحان الله ولا واحد بيدرس في معهد الباليه الرقص الايقاعي يجي كل الايمان شوف بقى انت انظر الى نعمه الله عندما اقامك في درس العلم احمد الله على نعمه الله اقامك في صلاه الجماعه اقامك في قول الحق اقامك في امتثالك بسنه الحبيب المصطفى اقامك في رعايتك لزوجتك وابنائك يعني افضل رعايه ها؟ اقامك في مرضاته عز وجل اقامك في قيام ليل او صيام نهار اقامك في صله رحم يبقى ربنا بيحبك ولا بيكرهك يحبك ليه لانه اقامك فيما يحب اقامك بايه؟ فيما يحب وما دام اقامك في مرض قد اقامك في مرض او مرض عزيز لديك وبرضه اقامك فيما يحب أق- ليه؟ لان ان امر المؤمن كله عجب كل امر المؤمن عجيب ان اصابه خير فشكر فكان خيرا له وان اصابه شر فصبر فكان خيرا له وليس ذلك الا للمؤمن يعني ايه؟ صلوا عليه عليه الصلاه والسلام الحمار اللي بيجر العربيه او الحصان او البس لما يعيا يقول له الطبيب البيطري يديله حقنه ويصحى قالوا له ثواب لا آه. ال- ال- الحمار ها مرض وسقي له ثواب لا. ايوه او الكافر بالتكليف الراجل اللي الناس خايفين منهم بتوع امريكا واوروبا ولكبوت ومش وكوت الكلام الفاضي كله لما يعيا لما يمرض ويصحى مفيش فرق بين هذا وبين ال- مفيش لا ثواب له أرى انا اراها يا كفر والله اظن ببقى ماشي في اي شارع في اوروبا او في امريكا وبص عليهم واحد راكب معاهم المترو وبتاع ولا في القطر ولا في المواصله بتاعتهم ببقى خايف أ- راجل يبقى راجل جنب الواحد وابقى عارفين ان اللي شايفه انا عن- اراه ب- ب- ب- يمكن النظاره شايفه حاجه غريبه شايف خنزير قاعد جنبه حلوه ها؟ لان الانسان اللي بعيد عن التوحيد يقدر تنصفه بايه؟ واحد ناس غيره ادي الشارع فلوس كده بيقدروه على في الشارع نربط الكلاب ويتقال منهم يا كلب ها؟ سبحان الله ده سيدنا عمر الله يرضى عليه نازل واحد من الصحابه واقف مع مراته بيكلمها في الشارع مراته واحنا سيد الجلده و- يا رفع يا رفع كلمها في البيت خلاص يعني انت ما كلمتش في البيت سيدنا عمر عايز ايه؟ عايز الشبهات ما تحصلش. شوف شوف ال- يعني يعني واحد معدي ما يعرفش. يلا قعدنا بتاع مين يا عم؟ ده كان واقف مع واحده بيتكلمها على النبض. ها؟ شوف شوف سيدنا عمر راح فين؟ ده لقيت دي اتعلمها من مين سيدنا عمر؟ من سيدنا الحريم. لكن مع زوجته كده صفيه بنت حريم بن الاخطر. فكانت يهوديه فاسلمت ومن الله عليها فصارت زوجة لرسول الله فالصحابة ثلاثة واقفين الرسول بص ليهم باصين عليه راح رجع لهم بقية زوجته يا يا الصحابة رحب قالوا أفيك نشك يا رسول الله قال لكي لا تهلكوا ما هو انت لو تشك في اي حد ماشي لكن لما تشك في الرسول ها تروح تقول هو فهو بيقبل عليه ده بالشيطان بي- بيحميه من نفسه اياك يا مواقف الشبهات يعني ما تقدرش تستنى صاحبك على القهوه اذا ما كان ما ينفعش القعده عليه صح ولا لا؟ صح بلاش تستنى في حته مشبوهه ها الحته المشبوهه بلاش منها وانما سر في الطريق المألوف والطريق المعروف والطريق المفروق والطريق اللي هو ايه؟ ما حدش يبص عليك انك ايه ماشي في الطريق ده واخد بالك؟ يبقى اذا الاسلام يحميك من نفسك الاسلام يحميك من نفسك ويحميك من الشك بالمسلمين ولكن انت دايما لما تبص على مسلم يجب الا تظن فيه الا خيرا لما تلاقي مسلم من المسلمين تظن بالخير ولما تبص تبص تلاقي جارتك جايه الساعه 12 بالليل واحده بالليل ما تظن الشر الاحتمال امها تعبانه مفيش حد او ابوها تعبانه مفيش حد وكذا حد اتاخرت في الموقف لا تظن شرا بالناس فمن ظن شرا بالناس وقع في الشبهات ثم وقع في الحرام نسال الله ان يعصمنا من كل شبهه ومن كل حرام. ابو هريره فرغه الله للعلم فكان يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سبقت فيه دعوة الحبيب المصطفى اللهم حبب الناس دين ابي هريرة الرسول تعالى رب اي حد يحب مين ابو هريرة ما فيش حد في التاريخ يسمع عن ابي هريرة الا واحبه يمكن ما يعرفش تفاصيل حياته لكن يحبه خلاص اللهم احصرنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين يا رب العالمين الحديث بتاع النهارده حديث خطير رغم انه ما ست كلمات الايمان بضع وستون شعبة والحياة شعبة من الايمان ثلاث كلمات تعالوا بقى عايزين نقف عايزين ايه نقف عند هذا الكلام الايمان بضع وستون شعبة في رواية رواه الامام احمد رواه الامام مسلم بضع وسبعون شعبة شعبة يعني ايه يعني طريقة او درجة او سلم او نوع يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة لغاية من واحد الى ايه بضع وستين يعني كام يعني ثلاثة وستين اربعة وستين لغاية تسعة وستين او بضع وسبعون من ثلاثة وسبعين لكام لتسعة وسبعين في حديث ثالث او رواية ثالثة الايمان بضع وسو- وسبعون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان طيب تعالوا لنرى شعب الايمان التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقف عندها الامام ابن حجر رضي الله عنه في كتابه فتح الباب شو يا سيدي؟ اول شيء من الايمان قلة القلب ده فيه 24 امر ياه. القلب ده 24 حاجه ما هو ما هم هنعد دلوقتي كمان تقريبا 75 شعبه من شعب الايمان شعبه يعني ايه؟ قسم الايمان اقسام وكلها تؤدي الى الايه؟ الاطار العام وان الى ربك المنتهى. اتوحدوه لا اله الا الله. لان دروس العلم ان ما كانتش بعد درس العلم ايمان يزيد يبقى سوف احاسب على درس العلم هذا. طيب. اول شيء اول نوع ال- ال- الايمان بال- يعني شعر الايمان بالقلب. الايمان بالله فيه يدخل فيه الايمان بذاته وصفاته وتوحيده بانه ليس كمثله شيء اول درجه لان احنا اتفقنا من قبل في تفسير قول الله عز وجل ليس كمثله شيء كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك ليه بنقول الكلام ده؟ كل ما خطر بذلك فالله عز وجل بخلاف ذلك ليه؟ لأن العقل محدود العقل ايه؟ محدود والإنسان لا يرى بالمحدود الشيء غير المحدود يعني يعني ورقة شجر تسقط في غابة من الغابات في هذه اللحظة يعني النهارده الساعة 8 ونص لأسد بن الفرات في الدقي في جمهورية مصر العربية قاعدين في ورقة بتسقط في إحدى أو من إحدى أشجار غابات أفريقيا احنا نعرف عن حاجة؟ نعرف شكل الورقة دي ايه؟ خضرة ولا ناشفة ولا ملونة؟ أبدا الورقة دي سقطت ليه؟ والساعة كام بالظبط؟ وهل وقعت على الأرض ولا وقعت في المية؟ لكن دي مكتوبة عند الله. ياه ده انا بديك ايه؟ حاجة يعني ما ما تخطرش بقى بلاش بلاش دي. العصافير والطيور قد سكنت في لوكناتها وأعشابها. في منها المريض منها السليم منها البيضة اللي لسه هتكتب والبيضة اللي بقت قبل العصر والبيضة اللي هتكتب الصبح وسبحان الله عدد لا اله الا البيضة اللي تحت فرخ الطائر ويا ترى مين اللي بيبدل الام اللي بتنام اكثر فوق البيض ولا الاب سبحان الله الذكر ولا الانثى وبعدين يا ترى الحيوانات اللي في الغابات دلوقتي عايشه ازاي بتاكل ازاي يا ترى لما النوم لما الليل يجي عليها ايه الحيوانات اللي بتطلع وايه الحيوانات اللي تسكن ايه الطيور اللي تمشي بالليل والطيور اللي ما بتمشي بالليل كل ده احنا ايه قاعدين مش دارين حاجه بيه ولكن الله يعلم هذا ذر قال نعم يا رسول الله قال اتدري فيما يتصحان المعده دي بتنطح المعده دي ليه؟ قال لا يا رسول الله قال ولكن الله يدري وسوف يقضي بينهما يوم القيامه ياه. يبقى دليل النملة السوداء فوق الصخرة الظلماء الصخرة الظلماء في الليلة الظلماء يراها الله ويسمع دبيبها ويسمع شكواها ويسمع تسبيحها ضربت لك مثل زمان على قدرة الله عز وجل في أن الله سبحانه أعطى كل شيء خلقه ثم هدى رجل يبحث في علم الحشرات سمير العزيز سبع سنوات متواصلة بيبحث في ايه؟ في النمل الابيض اللي بياكل الايه؟ خد والاسقف بتاع الريف و- لاحظ ملاحظة غريبة يحط اي حباية للنملة البيضة النمل الابيض يلاقي النملة بتكسر الحباية نصين لأن إخواننا الزراعيين اللي قاعدين فاهمين أن الحباية لو اتكسرت نصين ما تنبتش النملة ما دخلتش كل الزراعة صح حصل ولا ما حصلش؟ ولا دخلت؟ دخلت حطيت فالنملة بتكسر الحباية نصين هو عمل واقع ده واحد بقى دارس بقى ماجستير زراعه ودكتوراه في الزراعه قال لك ده انا بقى ده انا بضحك انا بضحك على النمل ايه النمله دي؟ انا هحط لها حبايه لو اتكسرت نصين تنبت ودي الحبه الوحيده في الحبوب وهي حبه الكزبره راح احط لها حبايه الكزبره كسرتها الى اقسام ثلاثه الله ألفها ايه يعني مع احتمال النملة الجديدة المولود ها شاف الوالد والوالدة يعني شاف الاب والام وهم بي ايه بيكسروا الحبايب ده انا افصل الجيل الجديد عن ابوه وامه فوق الولاد طب ادخل يا اخوان ابالك فصل ليه النمل الجديد كده بالفطرة بيكسر حباية الكزبرة ثلاثة قال يعني ما يمكن فيه ريحة ولا انزيم ولا حاجة هو بيعرف ريحة الكزبرة قعد يدور قابل قال وبعدين نعمل ايه؟ آه، نعمل ايه؟ اقرأ قول الله عز وجل قال فمن ربكما يا موسى ده مين اللي بيسأل؟ فرعون بيسأل مين؟ سيدنا موسى وسيدنا هارون مين ربكم ده بقى؟ او جاته قضية كلمة واحدة ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه يعني ايه يعني ادى النملة خلقها وهداها ان تكسر حبات الكسرة ثلاثة بلاش دي انت اللي عامل لي سلطان زمالك اضعف من الكتكوت انت بتاخد واحدة كنت ان شاء الله بسلامتك بعد ايه بعد قد ايه من الولادة ها بعد على الاقل سنتين لما تبتدي ايه تاخد يحط الضغط على تقطع لك الاسنان وتبتدي تتعلم تاكل لوحدك لا لا الكتكوت احسن منك اقوى ها ارفع من البوابه يهرب على طول السبب على طول تمويل شغال منذ الفقر العجل ينزل من بطن امه خلي بالك اول ما ينزل يقع على الارض الاول بعد ثواني يتملك قواه اصبر حتى يكف على ثدي امه ليرضع اللبن من الذي هداه ومن الذي علمه ان رزقه اعلى وان رزق الكتكوت اسفل ليس كمثله شيء لان انت لما تتدبر في خلق الله تعنيه السمك ده كلام ده لازم عشان احنا يعني الكلام عن الايمان بالله لازم الايمان بقدره الله عز وجل اللي عندي يقين في قدرة الله فلما يبقى عندي يقين في قدرة الله اقول ايه؟ والله ده كلام الشيخ عمر مظبوط لما هيجي يقول ان هيجي يوم من الايام ربنا هيحصل امريكا زي ما حصل بتاعت روسيا والاسلام ينتصر انا عندي يقين بكده ان شاء الله والغد الاسلامي ان شاء الله الغد القريب يعني باذن الله احنا ما ننكرش الغيب رجما بالغيب هذه استقراء للتاريخ والحركه للتاريخ سبحان الله تعليم السمك عارفين حضراتكم السمك ربنا تعمل هجرة لجزيرة في المحيط الأطلنطي جزيرة مجلس الموتى ايه هناك ألف سنين غرب مدينة ساس ولا دار البيضاء من جميع شواطئ أفريقيا وجميع شواطئ أوروبا وهذه الهجرة زي هجرة الطيور لما بتجيلنا في الايه؟ في الفقيرة في الشتاء تيجي ناحية الجسم عند البحر الأبيض متوسط من أوروبا ومن علاقة صوتية تروح هناك يحدث عملية تزاوج بين تعابين السمك ويوضع البيض اللي بنسميه الايه؟ البطارخ أو المفروخ بحد الدم طب ايه؟ السمك لما يخاف من الصياد هو أحيانا السمك يخزن ال- ال- ال- ال- البيت بتاعه ده في مخه ها سمه وبعدين اول ما يحصل له ظهر يكون البيت ده فقد يجي الصياد لما يصطاد السمكه السمكه مش عايزه اولادها يقعوا في الاكل فتفتح بقها فالسمك الصغير ينزل في الصياد مش عارف في- في العلم البيولوجي ولا علم ال- ال- الاحياء يقول لك ال- السمكه بتولد من من بقها لا ده كان يستاهل بس انت مش واخد بالك هي حنان وضعه الله عند السمكه التي لا تدري الا توحيد الله عز وجل المهم المطار ده يفكس الزر يطلع سنة تعليم جديدة الأول هم يهلكوا من طول الرحلة يموت السنة الجديد يعود كل سنة السمك يعود الى موطن ابائه واجداده اللي من الشاطئ الافريقي يرجع للشاطئ الافريقي واللي من الشاطئ الاوروبي يرجع للشاطئ الاوروبي واللي من جانب الخليج يروح على جانب الخليج من الذي دله على هذا؟ الله الله سبحانه وتعالى يبقى النص الثاني الغلبان اللي ده حالاتك وحالاته واحنا فرق امنا بس احنا بنشتري لما ايه رجلين ايدين ورجلين قلبنا نتكلم وبنتكلم ده خلاص مجهود مجهود يا ايه مجهودك ايه مجهودك ايه هو مجهود خلاص لما كنت مصورك كان في مجهود وما كان بيغذيك ازاي ها الست تحمل تقطع عندها الدوره الشهريه الله راحت فين؟ قال لا الحكيم الخبير القادر ها حول الحاجة الفاسدة دي إلى غذاء للجميل الآتي حول الإفساد إلى إيه؟ إلى إصلاح يقول الشيء قال حد دكتور بيواصل ها سبحان الله أنت فاهم عمرك بتتنفس؟ قال لا تسع شهور ليك نفسه وليك على الاجهزه الحديثه تحط على بطن الامه وبتاع ترد ترجع على الشاشه تشوف ابنك في بطن امه سبحان الله ده كان الشيخ سعيد المرسلين ويعلم ما في الارحام قال يعني هو الدنيا يتقوى اخذت حته بقى ايه اخذت عارف بقى يجاوب عليها يعلم ما في الارحام ان كان تقي ولا مش تقي ان كان صالح ولا مش صالح ان كان مؤمن ولا كافر ان كان فاسق ولا فاجر ولا مسلم ولا موحد ولا غير موحد هو اللي يعلمه الكمبيوتر ولا الجهاز اللي بتشوفه ده يقدر يعرف دي ها سبحان الله المهم تلاقي لا اله الا الله الام ربنا يعمل لها يعمل لك ذكر يا جميل يا رب امك ثلاث مناكب ثلاث اغنيه حواليك الثلاث اغنيه دي لو الام وقعت او اتخبطت كده او حاجه قال انت ما يحصلكش ارتجاج في المخ وانت لسه بتتكون في حمايه عليك عارف الكاوتش اللي بيحطه المناخ على الكف عشان لما المركب يروح هوب خابط في الايه؟ في الرصيد يتكسر فالكاوتش يمص الايه؟ الصدمات او بالظبط الايه؟ في ظلمات ثلاث خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث هو خلق وهو خلق وهو سبحان الله هو عليه تسع شهور كانت يقول يا ملك يا موكل بالارحام يقول نعم يا رب الاعدله هتستعد الطائره للهبوط يا سلام دي ممر افتح له السكه يا طيار يا خبر ابيض احيانا تحصل هناك متعثره يقول لك اه الواد المصيبه لازم برجليه تحت الشرخه لكن امر طبيعي مين بقى اللي عمل بكلامته اللي هو حضرتك كنت صغير عشان تنزل بدماغك يا خبر ابيض يعني ده يروح ايه تروح ايه جاي الدماغ بالايه في الحوض تبتدي بقى ايه الطبيب ولا الممرضه ولا القابله ولا الدايه ولا حب انزل يا عم روح نازل مفيش صوت مفيش صوت نازل سبحان شكله يخوف او شكلك كان عايز برضه مكان فيك انت مش عارف يعني وجاي شكلنا مرعب شيء مخيف ياخدوه ولسه واصل بالايه؟ واصل بالام واصل لسه لحد الصبح يروح الطبيب هوب يوم عقبال ما يرقد يكون الهواء قد اندفع الى الى الجزئيه دي روح اتاري كان في سجاده موجوده ناحيه الرئتين لان انت ما كنتش ما ايه بتستخدم الرئتين وانت فصل عمرك الرحم فسبحان الله اول ما هوب يروح ساكت اقرص الهواء مرتفع يروح سبحان الله يا عظيم الحجاب او الحاجه السجاده دي تروح متحجره الهواء الجو منطلق داخل الرئتين لا تشعر بالالم تصرخ انت تصرخ وهم يضحكوا. يا سلام الحمد لله وانت في السلامه الف مبروك جالك ولد جالك ولدين جالك ثلاثه جالك ثلاثه سبحان الله لو طلبت ربنا يرضى يضربوك بالنار لكن النهارده هات ولا يهمك هات ربنا يرضى ان شاء الله المهم واخد بالك انت فسبحان الله هو العيل نازل مننا سبحان الله احتمال اللبن يتاخر شويه لو انت ما كنتش موجود عند الام تقعد يمكن يوم يقول لك اديني شويه ميه سكر وانت غلبان يفتح بقك يا قاعد كده عبيط عاوز وقت ها ما انا عايز افكر الانسان بعد ما يستريح على العلاج هو بالله عليك الناس الظلمه دول اللي بيستيروا على عباد الله واللي بيقوموا عباد الله واللي بيتكبروا لو تذكر بنعمه خلقته لم يتكبر على احد صح ولا لا؟ المهم شوف سبحان الله يجي بقى اللبن بتاع الام في البدايه يقول لك يا سلام التفصيل ده ده قال لك الولد اللي بياخد البدايه بتاعت اللبن دي اسمها اللبنه واخد بالك انت بتحدث عنده مناعة طبيعية يعطيها يعطيها له من رزقك في الحياة كلها. يبتدي اللبن يتغير تركيبه من اول يوم لثاني يوم ومن اول اسبوع لثاني اسبوع ومن اول شهر لثاني شهر تبع ايه؟ نموك. انت لا ليك لا اسنان ولا انياب ها؟ اللي بتخرج انت وبتعرفه دلوقتي لا ليك لا انياب ولا ايه؟ اه اه لفت لفت هو لفت تحت تيجي يرفع سد الام ربنا ما راحش بقى يروح يخلي اللبن بتاع الام ده في عز الصيف اللي احنا فيه ده ها ينزل بارد وفي عز الثلج ينزل بارد مين اللي برمجه؟ مين دفعه في الشتاء وبرمجه في الصيف؟ الله يبقى العبد مننا يجب ان يسلم لقدرات الله عز وجل يبقى انت اذا كنت تظن ان رزقك بيجي عشان انت تكثر من الساعة فانت مش واخد بالك لا هو كان يرزقك وانت في بطن امك بين الكاف والنون بدون سعي ولا عمل سبحان الله فتوحدوه ولا اله الا الله يبقى انت لما تتامل في قدره الله عز وجل ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليه؟ لانه كمان من صفاته الرحمن الرحيم فلولا ان حط جزء من الرحمه في قلب امك ايش تحملك يوم؟ ايش نجاسه منك وايش ترجيع وايش تخونه وتقومها بالليل وتسهرها الليالي ويجي لك مرض ومش عارف يعمل لك عمليه وحيه وت... كل ده الام ايه؟ مبسوطه كنت انت تشوف واقف على رجليه بس تشوفه لما يتكلم بس هو لما يروح المدرسه يروح المدرسه يا سلام لو يدخل الجامعه يدخل بسلامته الجامعه يا سلام لو يتخرج يتخرج بسلامته وخد الشهاده قعد على ربيك مع اخواته سنه 82 ها؟ اطلع يا اخي ها؟ احنا ما بعدناش عن الموضوع احنا في الموضوع ما كانش درس العلم يديك عقيده يبقى في فايده من درس العلم الايمان بالله ويدخل فيه الايمان بذاته وصفاته وتوحيده بانه ليس كمثله شيء قلنا ان صفات الله عز وجل تنقسم قسمين صفات جلال وصفات جمال صفات جلال القهر الجبروت العز العزة الستة المانع يمنع المذل صفات ايه؟ جلال تكش انت من تخاف وده قهار جبار ها تنقلع لجلال الله عز وجل وله صفات جمال تدعوه بها وتتخلق انت بها رحيم غفور ودود ستار ستار حليم سبحان الله عفو غفور كل ايه صفات ايه جمال يبقى انقهر عند صفات الجلال واشعر بالرحمه والقرب من الله عز وجل والرجاء عند صفات الجمال تخلقوا باخلاق الله توحدوه واعتقاد حدوث ما دونه يعني ايه يعني كل شيء في الدنيا ده ايه حادث والله هو الايه هو الازلي الازلي الاول الاخر الظاهر الباطن الاول فليس قبله شيء الاخر فليس بعده شيء الظاهر فليس فوقه شيء الباطن فليس دونه شيء اما الايات اللي فيها متشابهات انت تاخدها زي ما هي زي ما السلف الصالح اخذها يد الله فوق ايديهم قالوا قدرة الله فوق قدرتك ليست يدك ايدينا عين الله انك باعيننا ولا تطفى على عين كل دي ايه ايات يجب ان تاخذها كما هي الرحمن على العرش استوى استوى ازاي الاستواء معلوم والكيف مشهور والايمان به واحد والسؤال عنه بدعة وسبحان الذي استوى على العرش بالطريقة التي قال وعلى الوقت الذي أراد فلا العرش يحمله ولا الكرسي يحمله بل العرش وعظمته والكرسي وحملته كل معقول بلطف قدرته وفي قصده والإيمان بملائكته الملائكة حضراتكم زي ما اتفقنا 18 نوع 18 غيبة احنا عندنا مثلا ايه 20 وزاره ولله مثلا العام يعني مثلا وزاره كذا وزاره كذا وزاره كذا او قطاع كذا وقطاع كذا هكذا الملائكه ولله ولملائكه الورود المثل الاعلى الملائكه وغائب في ملك يكتب الحسنات الملائكه للحسنات والسيئات رقيب وعتيد ساح وشهيد يوم القيامه من يحملون العرش خلي بالك سبحان الله الذي استغفروا لمن في الارض الحفظ اللي بيحفظوننا من امر الله في الليل تعاقب الملائكه بينا السيارين او السياح الملائكه السيارون او السياحون اللي هم بيحيطوا مجالس العلم لو كتب عنا الحجاب لرايناهم يسجدون حولنا ومن حولنا بس احنا ايه بالمحسوسات ما نكتفوش هم ايه قاعدين دلوقتي عليه معانا يستمعوا الى ايه؟ الى الذكر ويصلوا ورا الامام ولكن المؤمن لما يكون بيصلي بالمسلمين يقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله بيسلم على مين؟ على من يصلي خلفه من الانس ومن الجن المؤمن ومن الملائكه طب انا بصلي لوحدي بسلم على مين؟ أنا بسلم على الملاك اللي على يميني والملاك اللي على شمالي. لو رحت في سلام صحراء ارض زراعيه فاذنت وحدي واقمت الصلاه وصليت صلت ورائي جبال من الملائكه وكان لي استاذ رحمه الله عليه كان راح وزاد مره بظهر اخوه له في الله فجاب صلاه الظهر فعايز ادور على حاجه عاليه يميني ايه فوقف كده وعمل لها حوض فطلع على الحوض وأذى كان أول منظر يحصل خلاص خلاص كده وشوف يا أبا يقع على بول واحد شوف الراجل المجنون بيأغبط في الشجران هو خلاص حط الذهن في الايه؟ الأذان فين؟ في الناس بأذن الله سبحان الله فلا اله الا الله من اذن في ثلاث فاقام الصلاه صلت وراءه امثال الجبال من الملائكه ومن صلى في ثلاث فاقام الصلاه صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك يبقى انت بتقول السلام عليكم ورحمه يبقى ايه؟ يبقى انت بتسلم على الملائكه اللي عليهم انت لو تدخل بيتك وعارف ان الست اللي عند ابوها ولا عند امها مش موجوده في البيت ومفيش عيال في البيت تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الله ده بتدخل بتتكلم على روحك ماشي عباد الله الصالحين فين هو البيت مسؤول سبحان الله البيت بتاع المؤمن مليء بالملائكه مليء بالملائكه واحد يقول لك اه انا لو واحد واحد معاك هذا انت كذاب يبقى الايمان بالملائكه الملائكه دول اللي هم اجسام نورانيه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وقدره لتطمن ان هناك زبور انزل على داود وهناك صحف انزلت على ابراهيم وهناك توراه انزلت على موسى وهناك انجيل انزل على عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام ثم الايمان قبل كل ذلك وبعد كل ذلك بكتاب الله عز وجل وهو القران الكريم الذي نزل على قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الايمان بالله ملائكه كتبه رسله يا اخي الرسل لهم الدروس واحد يتواصل زي الناس قال يقول لك هو فين عيسى في الشيخ؟ كان مسلم ولا كان نصراني؟ كان الانبياء مسلمون واتباع الانبياء من المسلمين تعالى للتاريخ كله اول انبياء مين؟ ابن ابراهيم عليه السلام اذ قال له ربه اسلم انا ايه؟ قال اسلمت لرب العالمين طب وقف الاسلام عند ابو عند ابو الانبياء الله ووقع منها ابراهيم وبنيه ويعقوب يعني برضه يعقوب ايه؟ ووقع بنيه برضه ما تعبدون من بعدي لما موت تعبدوا من بعدي قالوا نعبد اله واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الهه واحده ونحن له مسلمون خلاص يبقى ايه؟ سبحان الله يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون او ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله الى ايه؟ الى اخر الايه؟ الى اخر الايه. تعالى الى ملك السبع وجاء الهدهد من سبع بنبع يقين وكانت الديمقراطيه عن سيدنا سليمان اذا جازت التسميع واحد من رعيته بالنسبة بالنسبة للمملكة بتاعته صفر على الشمال. ايه الهدهد؟ بالنسبة لملك سليمان. ده ملك سليمان ايه؟ الجن والطير والوحوش والشياطين كل ده والرياح أتذكره سبحان الله والآن أخلى له أيضا القدس سبحان الله العظيم كل ده كله يعني أوتي ما لم يؤت أحد سبحان الله العظيم وبعد كل هذا ها؟ قال ايه؟ الهذا الحب ربي ما معنى ربي اذكر ان اذكر يعني كل لقيت اختبار من الله عشان يشوف وفضل من الله عشان يشوفني انا شاكر ولا مش شاكر اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب كان هدهد بقى هو وصل الى هذا الهدهد كان الطرف بتاعه يقول الخيوط مبرر لسليمان هو كده واقفه بالحاجه صافه صافه كله الاجنحه واقفه الجماعة كانت جاية عليه على الله في عسكر مش مطلع اه على الله ما ولا أرى الوضع بل هو البحث تعال قال له لا قاعد انا بس اعمل لي ملك ها احب ما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع يقين يا يا انت يا مدمن بتاخد امام نبي الله سليمان النبي الرسول الملك ابن النبي الرسول الملك داوود يقول النبوة يا رب ها وتقول انت جاي تخلص تعمل على لا جريت بتقول ودور يا شهر وعنف يا شهر يقول يا نبي الله سليمان احنا بتوع اليمن احنا بتوع عندنا بتوع اليمن الخرق عندنا خرق اليريح ده اللي في شمال الشام ها روح لهم شويه يا سلام التكييف المصري روح الريح الهواء ده يقولوا جماعة بتوع الجزيرة العربية يا سليمان يا نبي الله نعم الأرض ما بيصوروش عايزين عايزين والمطر يروح يطير هو المطر يروح السحاب يروح السحاب بأمر الله عز وجل أولا ثم بأمر سليمان يا ده لو واحد يقول سليمان كان يقول ايه يا خبر ابيض ده في ناس خلينا مع نبي الله سليمان افتح تسمع عن سبيل الله وهتودي الناس عند الناس الله عليك فسبحان الله الوضع بتاع واحد ما ينافس سليمان حبيبي سبحان الله العظيم لا اله الا الله قال له طيب احنا نختبر ونشوف خد الرساله وروح وانتهت القصه لان ايه مين ما ياتيني منكم بعرشها مين يلم العرش بتاعها قبل ان ياتوني مسلمين يبقى نبي الله سليمان كان واثق من ايه؟ انهم يسلموا ولا يسلموا لا يصح الا الصحيح عنده يقين بالله مين اللي يجيب العصر بتاعهم؟ عفريت من الجن قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك قبل ما تقوم وتنفض غايه الملك يكون العرش بتاعه والكرسي بتاع المملكه اللي قاعده فيه هنا فوق اجيبه من سنه في اليمن ايوه انا كده القدس انا لا ده بعيد المشوار ده قوي مفيش حد احسن مفيش حد يديني اسرع يديني اكثر اللي عنده علم الكتاب ده اللي واثق بالله عز وجل اللي عنده اليقين انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك امال ايه مش في ناس ان لله عبادا اذا ارادوا ارادوا دي علاج كده المهم استقر العرش عنه وجاءت ملكة القلب نشروا لها عرشها يعملوا فيه ايه ديكورات ويشغلوا لها شويه ايه المهندسين العماريين يعملوا بقى على خطه في العرش الارضيه بلوغ شو الارضيه بلوغ مش زيت واسفل لا مش حفر ومجاري يا مجاري عليك يا مصري لا سبحان الله ومشوا ابواب من تحتيها سلطوا الابواب عليها ومشوا الميه من تحتيها يا سلام تحت سهلة بقى وبعدين ايه فلما رأته حافلته لجة يا خبر يا بني هنقوم في المية انا اخد في المية فكشفت عن ساقيها اذا كانت جبسة طويلة من طيب ها في عند اخوانكم في كندا في محاضره عن المراه والحجاب كنت بكلمهم عن القضيه دي قلت لهم الحضاره انتوا بتعتبروا مملكه سبق الحضارات قالوا لا من اعظم الحضارات تنقل الملكه بتاعتهم ده كانت لابسه ملكه مش زي حالاتكم لابسه لابسه مش لابسه لا لابسه ملكه لان انا كتبت عن تحتوي لكن لابسه طويله ولا صغيره لابسه طويله الحضاره بقى مسيره الطويله المصير يا اخي يغطوا شويه يقول لك فستان السهرة طويل هو فين طويل في الساعة لكن نسأل الله السلام ربنا يهدي الحال يهدي الحال الحال ربنا قادر على الهداية بس الناس وضعه الله لمن ابتلي بالبعد عنه ان يقترب منه اللهم قربنا منك يا رب العالمين انا يا عرشك ده العرش التعبان الست مش اي ست دي بقى الدبلوماسيه اسمها قالت هتقولها طب الآلة تمام طب الإنسان يتنقل من الولد اللي بغير في جيبه والآلة ده مش هو بس ده هو قالت كأنه هو الإجابات الرمادي لا يدور ولا يدور المهم الإجابة اخر القضيه ايه؟ قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. اتبع سيدنا موسى قال ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. الشعب سحر نفس القضيه. الانصار بتاع سيدنا عيسى فلما حتى عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله واشهد باننا مسلمون مسلمون يبقى الاسلام ده هو دين العالم كله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ورغم كل هذا تواضع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وشفع نفسه مع الأنبياء السابقين من إخوانه إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل فلا توجد تجمله وحسنه إلا موضع لبنة فيه فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون لولا وضعت هذه اللبنة كان هذه اللبنة وأنا خاطب النبي السلام يا رسول الله كلامه جميل والآن صوبة في النبي كان الكل في الكل كان الكل في الكل ده انا عبارة عن حجر في المادة سبحان الله لا ده لا ده اتفضل نقطع على ذلك ان شاء الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإيمان يقتضي أشكالا من الإيمان في القلب وهو الإيمان بالله عز وجل بصفاته وبذاته وأنه ليس كمثله شيء وأن كل شيء غير حادث وأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو السميع العليم وأن ينصهر عند صفات الله التي تصف جلاله وأن يتصف بالصفات التي تصف جماله سبحانه وتعالى ثم يؤمن بملائكة الله عز وجل ثم يؤمن بكتبه التي انزلت او التي انزلها وبرسله الذين ارسلوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك سيدنا علي رضوان الله عليه كان دايما يتكلم مع الناس اللي هم آه يعني يشككوا في امر الاخره يقول له ايه؟ يقول له والله انت تنكر الاخره تتعلم ازاي السؤال الكامل تنكر في اخره ده يقول لكني انا اؤمن طب انت تكتب كده يقول ده بيلاقوا بقى ايه كده كفر بقى بيقول له خطأ ان كانت الاخره حقيقه فقد ربحت انا وخسرت انا صح ولا لا؟ كان في اخره يبقى انا اللي كسبان وانت اللي ايه؟ حصل وان لم يكن هناك اخره فما خسرت شيئا لذلك استقام وصدق وامن وعملت خير والناس حبتني وحبيت الناس وما جبتش لا غل ولا حق ولا حسد وعشت راضي وقناعه قليل اقنع كثير اشكر لا مفيش مشكله فالمؤمن يتقلب في نعم الله عز وجل وانت تتقلب في نعم ثلاث بثلاث انواع من النعم نعمه حاصله موجودة معك يجب أن تشكر الله عليها ونعمة تنتظر حدوثها وانتظار النعمة نوع من العبادة تنتظر النعمة تسبقك وفي نعمة هي موجودة بس أنت مش حاسس فيها في نعم من كثرة اللي هي نعمة مطلقة أصل دي نعم مقيدة ونعم إيه؟ مطلقة نعم مقيدة تخص كل واحد لكن في نعم مطلقة الحياة بنعمة ايه؟ مطلقة وعشان الناس كلها مشتركة فيها محدش يعرف بنعمتها هتعيش فيها انت لما تتحجب في الاتوبيس تقول يا لو سيب الشهر لو جنب الشباك لو وقف على السلم هتشم الشهر ها يبقى النعمة كانت موجودة بس انت مش واخد بالك ها نعمة الماء نعمة الجلوس نعمة النوم نعمة التقلب نعمة كل دي نعم ايه؟ كلنا مستشكر فيها فما للاسف لكن المؤمن يشكر الله على نعمه المطلقه وعلى نعمه المقيده اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره اه جينا اللي يوجع بقى كل الناس تؤمن بالله واللقاء الله واحد عشان ما فيش قهر مؤمن عمرو بالملائكه لا طبعا قبل ما تكلفوش حاجه آه، امام بالطريقه طيب ومن الرسل طبعا آه. ومن الكتب المنبأة ايوه طب مؤمن بالقضاء والقدر ولا لا؟ يقول لك اه آه. يعني ازاي؟ يقول لك يا اخي غريبه برضه احيانا ما تفهمش لا مش احيانا ما بيؤمنش احيانا ما بيفهمش انت كلامه مستعبد كل شيء يصل كلامه يجري بقدر الله عز وجل حاجه مش حاجه اسمها صدفه لا شوف انا هقول خلقته لا انا قدرت قدرك ده الله قدر ان امرك الله قدر ان امرك مقدر سبحان الله مقدر ان اشوفك بالجو الفلاني في اللحظه الفلانيه في المكان الفلاني وقد يلتقي الشريكان بعدما يظنان كل الظن الا تلاقيه وتجد احداث تحدث لا تفسرها الا ان هذا هو قدر الله عز وجل قدر الله ان يظل هذا مريضا وان يكون هذا صحيحا قدر الله ان يكون هذا غنيا وان يصير هذا فقيرا قدر الله ان يصير هذا عزيزا وان يكون هذا ذليلا قدر الله ان يكون هذا مرقوسا وهذا رئيسا باقدار اقدار ولذلك اول ما تتجوز انت 40 يوم نطفه 40 يوم مضغه 40 يوم علقه اذا كان يوم دلوقتي 120 كم شهر يعني اربع شهور ينزل ملك المرتب الاربع ده يكتب العمر يعني ايه العمر؟ العمر بس لا ده العمر يتكتب ازاي؟ هينزل من بطن امه كذا الساعه الفلانيه بالطريقه الفلانيه يا ولاد طبيعيه يا ولاد مش عارف قيصريه يا ولاد مش عارف ايه واخد بالك وبعدين قالوا بعدين العمر هيعيش في الدنيا كذا سنه وهيهاجر من الارض الفلانيه للارض الفلانيه في يوم الفلاني في اللحظه الفلانيه ويرجع يوم كذا ولكن هيموت في ارض غير اللي اتولد فيها وغير اللي عاش فيها ده يموت في ارض غريبه ونذكر نبي الله سليمان وفي اعاده كتابه وملك الموت يجلس عنده ليش ده بطل نتكلم عليهم اي كلمه ايه الموضوع ملك الموت يقع كده في صورة بني آدم وينظر إلى رجل فيطيل النظر خرج ملك الموت وصورة رجل الرجل قال له نبي الله سليمان قال له نعم قال له من هذا؟ من هذا؟ مين اللي كان عندك ده؟ قال له ده ملك الموت يا خبر ابيض ملك الموت على بعضه يعني ما حته واحده حتتين ها؟ هي ملك الموت على بعضه وانت خايف ليه؟ هل انت خايف ليه؟ ده انا حاسس عينهم عليك ثم انا اخبط يبقى ايه؟ يبقى عايز يبقى نوقع يبقى الملف طريق الورق الطريق التجميل قال له انت خايف اخاف الان قال له لا والله ده ملك الورق مصري ما تخاف انت عارف وماذا تريد؟ ايه اللي ممكن نعمله لك؟ الطلب بسيط. بساطة الريح بتاعتك اللي بيطيرك وهناك وتشوف احوال الرعية. ها؟ يوديني الهند. لاخر البلاد ده. من القدس للهند. بيهرب. ده بتلاقي محدود. يا بساطة الريح وديني. ملك الموت جاي ثاني يوم. سيدنا ابراهيم يا ملك الموت نعم قال له كنت تطيل النظر الى رجل يجلس عندي البارحه لما؟ قال والله يا نبي الله امرت في الصباح ان اقبض روح هذا الرجل في المساء في بلاد الهند فكنت اطيل النظر متعجبا من ينقله الى هناك لانفذ فيه امر الله يا الله يا الله يا من تقول للشيء كن فيكون مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها فقالوا لك يا سلام لو مت قدام عيني يقول لك عينك ازاي؟ فلو ربنا كتب اللي موت قدام عينك يبقى موت قدام عينك ازاي؟ كيف؟ اقدار الله قدر الله الايمان بالقدر خيرا وشرا طب القدر جاب لك رزق وانت خير من الله تعالى سلب منك رزق او سلب رزق منك وده برضه قدر الله ده برضه قدر الله ها ليه؟ لان انت مع سلامة عمرك في اللحظة الفلانية تكتب برضه ايه؟ رزقك الرب الغلبان اللي مطلوب له ده ذكر ولا انثى؟ يقول له ذكر غني عن فقير ده مثلا موظف يبقى ايه؟ شحات يعني شحات موظف مصر يبقى شحات خد بالك مكتوب هل يمنع هذا سعي في الحياة؟ لا بل إن سعي في الحياة قدر من الأقدار ليه؟ لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا تغدو دي تحتها 3470 خط ليه؟ لأن الطيور بتطلع تسعى ولا لسه قاعدة في الأعداد والأكل يجيبها تسعى الرياح تبقى فوقه أعلى يبقى عليها السعي أنت عليك السعي وليس عليك إدراك النجاح يعني الولد يذاكر طول السنه يذاكر طول السنه يذاكر طول السنه ويخش في امتحان ان شاء الله ينجح يبقى ده قدر الله ينام طول السنه ينام طول السنه يفهم سبحان الله بتقول لي دعوه قدر الله خير شفنا اوعى تفكر على جسم الله بعض الله وقدر مدرسين كتير انا بقول لهم يا حبيبي لا تفرح البعيد اللي خايف لكن لو ذاكر ويشتغل وايه بقى ده حاله طارئه بقى ليله الامتحان مضى آه، رجله اتكسرت حصلت اقدار بقى ده قدر ده قدر سبحان الله والاقدار تسير كما يسيرها صاحب القدر وخالقه اليوم بالله ملائكته كتبه رسله القضاء والقدر خيره وشره وفي روايه حلوه ومره ها. والايمان باليوم الاخر استهدف والايمان باليوم الاخر لسه ده. الايمان باليوم الاخر يعني ايه؟ لقاء في جنة وفي نار يا إما جنة أبدا يا نار أبدا اللهم اجعلها جنة أبدا ها في جنة وفي نار ولذلك المغمور يطلع حضارة الفتاة البصرية نفرض راجل عاش مع واحدة ست مرات يعني 40 50 سنة مش طلعت عينيه لا دي طلعت عينيه وعينين يعني كده واخد بالك انت ناخد اخد وصعبة الراجل صعبة صعبة اوي ابو ضرب واحدة غلبانة ابوها لزقها الواحد رزق سامها سوء العذاب 40 50 سنة ومات مين يديها حقها؟ يبقى اليوم الاخر ده رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة الا رحمة ده رحمة ما بعدها رحمة ليه؟ لأن المظلوم هياخد حقه وهي متقطع اللي خلى الشاه اللي ملهاش قرنين نفحت الشاه وقرنين ربنا ياخد حق دي من دي يبقى مش هياخد حق المظلوم اللي ظلم 40 50 سنة من مراته ولا من أخواته ولا من أبوه ولا من عايش ابنه ولا من أمه ها؟ في ناس بتغفل ولكن إذا ظلمك أحد يجوز لك أن ترد ولكن ضاع ثوابك ليه؟ أنت تدعو وأنت مظلوم يقول الله عز وجل عربي تدعو على من ظلمك وأنت قد ظلمت آخر هو يدعو عليك إن شئت أجبت لك وأجبت عليك وإن شئت أخرتكما حتى يسعكما عفو يوم القيامة حالة واحدة بس ما ينفعش ترد فيها إذا ظلمك الوالدان دي ما ينفعش الرد شو لازم انا هعمل واسوي لا ابوك وامك لو ظلموك قال رسول الله وان ظلماه قال وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه الا الاب والام حاضر من نظره نظره فيها تكبر على الاب والام خلي بالك ان لو تأكدت ابوك ذهبت السنة اللي قبل اللي فاتت في احدى محافظات جنوب الوادي راجل بيعمل فخار عارف انت زي الجلل وال ها و- والرجار والزلعه والحاجات دي كور السجن انه معانا فبيشيل كم القله ما عندوش حاجه يشيل عليها الحمار ولا غيره يشيل على كتفه الشديد وابنه يشيل جنبه شويه ويمشي مع ابوه الراجل راح متشنكل في حجر راح واقع القلل اللي معاه اتفسدت فيه حته فوجئ المارة بالابن يمسك ابوه وينزل في بره انت عميل مش شايف تكسر القلل اللي اتعملت فيها الناس هجروا على الولد هيفترسوه قال لهم سيبوه لقد ضربت ابي في هذا المكان كما تدين سدان كما تدين سدان البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين سدان سلف ودين اين تعمل هتفوت ايد ابوك وامك هيطلع ابنك وبنتك يبوسوا رجلك هتحسن معامله بنتك لزوجتك بنتك تروح تتجوز جوزها يشيلها على راسها من فوق تطلع عينين مراتك ربنا يجيب لبنتك اللي طلع عينيها وعينيك واتق الله واذا دعت قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك اتوحدوه لا اله الا الله الآثير والإيمان باليوم الآخر ويدخل فيه لما اليوم الآخر القبر لازم تعرف ده هو تختار تختار القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والبعث في بعث هنبعث والله لتموتون مثلما تنامون ولتبعثن مثلما تبعثون هكذا قال الحديث في اول كلمه قالها لقريش دايما من اسلامها الصوت وزي ما تصحوا من النوم هتستيقظوا قلنا انت عسى من مقصدنا المؤمنين رتبا قل هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون الثاني يقول لك فكنا نايمين انت كمان هيحطونا في رزقه تكفير زي ورقه اسال الله ان يخفف عنا عن الحساب يدخل في هذه المسألة القبض والبعث والنشور هنتكس والحساب هنقف أمام الله الموازين تعالى عبد الله ما من عبد إلا وسيحاضره الله محاضرة ليس بينه وبينه حجاب يا خبر أبيض والناس كلها رفع عليك وشايفاك وكنت انت بار قدام الناس نظيف المظهر وتلف خد من جوه بلاوي تطلع اللهم يا من سترتنا لا تفضحنا على رؤوس الاسباب يوم القيامه ايوه بما في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط ولذلك الرسول دايما صلى الله عليه وسلم ان القبر حق والبعث حق والنشور حق وان الجنه حق والنار حق والصراط حق والميزان حق والقرآن حق ومحمد حق والله هو الحق المبين ومن كره الحق فكأنما كره الله أي واحد يكره الحق داخل بكره ربنا والله يكره فلسي والجنة والنار ومحبة الله عز وجل كل يطلع الايه؟ القلب الإيمان دول وكان وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة كل احنا ما خرجناش من الايه؟ لسه كل الاعمال ايه؟ قلبيه الايمان بالله صفاته وحدانيته ليس كمثله شيء وبعدين الايمان بملائكته وكتبه ورسله القدر الملائكه اليوم الاخر الارض البعث النشور الصراط الحساب الميزان الجنه النار كل ده داخل في الاعمال القلبيه الايمانيه ايه كمان من ضمن الاعمال آه، الايمانيه في القلب محبه الله لك تحب الله تحب الله يعني ايه؟ ترضى بما يرضاه الله لك. لو احببت الله لاحبك الله. طب ايه الاسئله؟ اتكفر من النوافل. كفر من مجالس العلم. وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. امال الفرق بيننا وبين المحبين لله ايه؟ ان حاجتنا على اهل المحبه قال احنا بيننا وبين اهل المحبه جبل الهوى بيننا وبينهم ايه؟ جبل الهوى لو اتشال جبل الهوى ده تلاقيك محشور مع الاحباب اللهم احشرنا في زمرة احبابك يا رب يحبونه ويحبونه يحبهم ويحبون ليس العجب ها؟ ليس العجب من فقير يتذلل ليس العجب من فقير يتذلل ولكن الاعجب من غني يتقرب صح ولا لا؟ يعني العجيب هو كان الفقير بيتذلل الغني لا الاعجب منها ده الغني اللي بيقرب الفقير ولله المثل الاعلى لكن العجيب ان العجب ها يقول يقرب من الله لكن العجب ان ربنا هو اللي بيقرب من العجب صح ولا مش صح؟ يعني ليس العجيب ها، من ضعيف يتقرب وانما الاعجب من ضعيف يتحسس لا تنفعه الطاعه ولا تضره المعصيه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كفرته فاستكسوني نفسكم يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا على قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا لو اطعتوني جميعا ما زلت لا في ملك الله شيئا ولو عصيتموني جميعا فعلا ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسأل كل واحد منكم مسألته فأعطيت كل واحد منكم مسألته فما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن الا نفسه يا سلام على الحديث ده لما تتامل فيه يا سلام على العبد كلنا اهل ضلاله اللي سبحان الله ولكن قال ايه؟ قال يا من لا تغلق الروح كثرة السائلين كم مسلم في العالم؟ 1200 مليون مسلم صح؟ مليار وربع تقريبا ان 500 مليون او نص ال 1200 600 مليون مسلم دول وكل واحد له طلب هل هذا يغلق الله عز وجل؟ هل هذا يعجز الله عز وجل؟ الرجل المسلم الامريكي يقول يا رب والرجل المسلم الفرنسي يقول يا رب والمسلم الافريقي يقول يا رب والمسلم بتاع الهند يقول يا رب والمسلم الصعيدي يا رب والمسلم بتاع حد يقول يا رب سبحان الله والله لا يعطي كل واحد منا مسألة خلاص اللهم ارزقنا من فضلك يا رب العالمين يبقى فيه محبة الله والحب القلب فيه الايمان من ضمن شعب الايمان انك تحب في الله وتبغض في الله يعني احبك لاعمالك وابغضك لاعمالك وتحبني لاعمالي وتبغضني لاعمالك ازاي يعني؟ يعني المتحابون في الله على كثير من مثل الاسود في ظل العرش حتى يقرا ابناءه من الكتاب ولذلك يستبشر العبد لما يحب اخوه في الله ولو دخل رجل مؤمن مجلسا فيه مئة منافق فيه مؤمن واحد لجلس بجوار المؤمن وهو لا يعرفه الأرواح الله ايه؟ الجذاب زي الوجه الثالث يقعد جنب المؤمن وما يعرفوش ولو منافق دخل مجلس في 100 مؤمن وفيه منافق واحد يقعد جنب المنافق وما يعرفوش الأرواح جنود مجندة جنود مجندة تبص ايه ابراهيم في الاسعى ما يرضى عليه قال لي عصفور كناريا بتاع الكناريا اللي بتحبس الكناريا في الارض بلاش حد الله يرضى عليه ما تعتقدش ان ربنا يفك يعني ال- ال- التقاليد داخل الاسوار وخارج الاسوار يا رب لا عصفور جميل واقف مع غراب اسود الغراب اللي شكله غراب غراب الزيت ده الله ايه اللي جمع الشمع الغراب ها ايه اللي جمع الحلاوه او الغناء على النعيم الحبوش واحد الناس دول ما كانش لهم اي نظره يقف عايز يتظبط قال لهم هم الاثنين بيعرضوا قال جمعتهما المصيبه ان المصائب يجمعنا المصابين ادخل المستشفى بتاع القصر العيني العام بطيء 20 واحد تلاقي ايه اتفقوا على بعض وجابوا اكل يتفرقوا على بعض ويناموا بعض وهم خارجين من المستشفى ويحصل خطوبه جوه الج- جوه المستشفى ويقول سبحان الله روح المستشفى اياها بقى ال- الخمس نجوم ده الشيء ده ركز في التفاصيل تقول السلام عليكم وتسيرك كده وتقول الله كانك جاي كوكب اخر والبص يرد عليك السلام الثاني يتفرع عنه في الشيء منين؟ أو من أين هو الأول كلام الأمر؟ ده ده سيبنى من من الوصية أو الثاني ما كان محط أنت ما أنت مجرد كيف؟ فتح لنا والناس إيه؟ لا إله إلا الله حتى عند الأمر بتاع درجة الثالثة فأنا مش لاقي كرسي أنا حاطط له كرسي خاتم سبحان الوصية اللي بيت الصحة تعمل العسكري يا ابو سكه ليه دول اللي ما شاء الله اللي الحب بينه في الحديد اللي ما شاء الله عليه ربنا يحيي كبدنا سبحان الله ويقعد هو ايه؟ ما تفاجئ يا خاطر ده ما فيش اي احتمال ما كانت شنطه نص فوق السنه ونام تحصل كمية اخبار لا يعلم في امان الله عارف ليه؟ لان انا ما معهوش الا 5 جنيه عارف لو معاه 500 جنيه اللي ما كانش تعلم يبقى مطعين وفتح عين خالص على 500 جنيه صح ولا لا؟ يا جماعه عندنا فلوس فنان وحول ربنا وشكره وعنده مغفرة الثاني يقول لك التكليف فقط بتاع العربية التكليف بتاع مصر مش مظبوط افتح كلام يا اخي وانا عنده مظروف ويتألف ويتألف ويقف في الكرسي ويرجع في الكرسي والتاني الكرسي ده بيتعمل بالعكس قال من عليه اصول وربنا يدي كده الصح برضه ربك رب عمر يدي البلد على قد الغفر الله ادي الراجل سبحان الله يلاقي واحد كده بس لا اله الا الله والثالث كل واحد يعني ايه وفي الاخر ايه كلنا متساويين اوعى تفكر ان الغني احسن من الغير ولا الغير احسن من الغني لا كلنا في الاخر ايه كلنا متساويين عند الله الا بالايمان والتقوى والعمل الصالح اللهم ارزقنا الايمان بك يا رب العالمين يا رب. يبقى الايمان من ضمن شعبه محبة الله والحب في الله والبغض في الله ثم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ودي المحبة العملية الاسلام بسنته يعني ويدخل في في هذا الايمان اعتقاد تعظيمه صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة عليه واتباع سنته صلى الله عليه وسلم وهذا هو مسك الختام جزاكم الله خيرا واشكركم ونجيب عن بعض الاسئله بعد صلاه العشاء ان شاء الله جزيتم عنا خير الجزاء واشكركم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للصوتيات والمرئيات بالقاهرة والأسكندرية والسويس والمنصورة وجميع دول العالم